كانت عفوية في موقف وخلاص بشهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيه مرضيش إنه يعيش عادي كده زي الناس مشتعل وانا فاتلك فرغايب لا قرب لا قرب مهما عايز يتميز نفسه بيغلب
والجنة والله تستاهل شاكك مني اصبر والمشكلة تتعب يلا ما تتعب
لما طال حصار المسلمين لخيبر النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين الصحابة وقال لأعطين الراية غدا لرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله طبعا في هذا اليوم وهذه الليلة الصحابة كلهم خاضوا في هذا الأمر وده يتوقع وده يتوقع وكل واحد نفسه إن هو اللي يكون صاحب الراية ولما جاء اليوم التالي النبي صلى الله عليه وسلم وقف بين الصحابة وسأل عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان مريض فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأعطاه الراية طبعا لو بصيت على هذه الشهادة هذه المنقبة هذه الجائزة يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله دول شهادتين الشهادة الأولى النبي صلى الله عليه وسلم شهد لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه إنه بيحب الله جل في علاه وبيحب النبي صلى الله عليه وسلم وده حب صادق والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى فأنت بتتكلم عن واحد لما سمع إن النبي صلى الله عليه وسلم اداله المنزلة دي والشهادة دي والجايزة دي لا فرحة يعني ما بعدها فرحة بس هو أخدها إحنا بقى هناخد ايه يا جماعه فكره ان انت تحب الله ورسوله دي مش كلام حب مش كلام النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتكلم عن الايمان فبيقول ثلاثه من كن فيه وجد بهن طعم الايمان طعم الايمان كده يعني منها من كان الله ورسوله احب اليه مما سواهما ان انت تكون بتحب الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم أكتر من أي حاجة في الدنيا ده له طعم الإيمان له طعم فالطعم ده أنت لما تدوقه لا حاجة تانية سلوك تاني حاجة موضوع تاني خالص خالص مش كلمتين يعني مش الكلام اللي الله على ربنا والجمال والحلاوة والك... مش كده الحب بيترجم اللي بيحب بيبان عليه اللي بيحب تصرفاته مختلفة يعني مثلا تجد ان اللي بيحب كتير قوي يتكلم عن اللي بيحبه كتير يقعد يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم يتكلم وطبعا اي حب اه اي حب اي حب تلاقي ماشي في نفس السكه بنفس السلوك ولكن الحب اللي احنا بنتكلم عليه حب ربنا سبحانه وتعالى اطهر حب اجمل حب حب ربنا سبحانه وتعالى عجيب جدا كل حاجه مع ربنا بتبقى حلوه كل حاجه كل حاجه بلا استثناء بلا استثناء حتى الحاجات اللي الطبيعي بتاعها ان هي فيها ألم أو وجع مع ربنا سبحانه وتعالى بتكون جميلة يعني مش حلو إن أنا أكون ببكي مثلا إنما لما أبكي لله حلو مش حلو إن أنا أشعر بالافتقار إنما لما أفتقر لله حلو مش حلو مثلا إن أنا أكون بمد إيدي إنما لما مدها لله حلو مش حلو إن أنا أكون محتاج حد إنما لما أحتاج ربنا سبحانه وتعالى حلو كل حاجة مع ربنا سبحانه وتعالى جميلة جميلة عشان خاطر كده حب ربنا سبحانه وتعالى جميل واللي بيحب ربنا كثير ذكر الله كثير الذكر يذكر ويذكر ويذكر يذكر يذكر سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر عمال يذكر ربنا سبحانه وتعالى يذكر ربنا سبحانه وتعالى بالقرآن كمان يعني مش بس الذكر اللي هو المطلق لا ذكر القرآن إنه يقرأ القرآن ده كلام ربنا فاللي بيحب ربنا يقعد يقرأ ويقرأ ويقرأ ويقرأ يحصل حسنات بس بيحب بيبان عليه فان انت تحب ربنا يعني هيكون باين عليك في كلامك في لسانك طيب ايه كمان اللي بيحب شديد الشوق شديد الشوق محدش نفسه يشوف ربنا يشوف يشوف يشوف وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة محدش نفسه يعني فكره ان انت تكون مشتاق لربنا سبحانه وتعالى احنا بنعيش الدنيا كلها ما بنشوفش ربنا سبحانه وتعالى بس لما بنموت ويا رب يعفو عنا ويدخلنا الجنه نشوف ربنا لحظه زي دي انت مش مشتاق ليها لو بتحبه بجد هيبقى في شوق شوق الحبيب اللي هو انا نفسي انا نفسي واحد لما بيقرا عن الصحابه بيحس ان هم بيحبوا الموت بل هم فعلا بيحبوا الموت اكتر ما احنا بنحب الحياه ليه نفسهم يروحوا لربنا سبحانه وتعالى نفسهم في ده شيء بالنسبه لهم جميل محبب وبناء عليه بيتجاوزوا مساله الخوف من المجهول اللي هو الموت لا انا عايز اقابله فالشوق لله عز وجل ده من صفات المحب طيب ايه كمان انه بيكون دائم السعي لارضائه المحب لله عز وجل على طول يسعى لرضاء الله عز وجل هنا هنا طب حاجه نفسه فيها يسيبها طب نفسه فيها قوي يسيبها لا قوي قوي قوي هيسيبها يعني هيسيبها طيب ومن جوه يتألم وقلبه يتقطع يعني هو هيبقى قلبه بيفرتك على الحاجه وبيسيبها ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى عشان بيحب ربنا فمش قادر ان هو يعمل اللي هو بس عايزه لا ده هو عايز يعمل اللي حبيبه بيحبه طيب ايه كمان من صفات المحب اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى بيكون مضحي على فكرة اي محب بيكون مضحي من اجل من يحب مع ربنا سبحانه وتعالى هتلاقيه بيضحي باي حاجة ما ترضيهوش عشان هو يرضى بس حتى لو هو نفسه نفسه مفيش يجي على نفسه اهم حاجة الله عز وجل يرضى دي صفات المحب دي صفات المحب عشان انت بقى تتصف بالصفات دي ايه المشكله ايه المشكله ايه المشكله ان انت تيجي على نفسك عشان خاطر تاخد الشهاده دي ان انت تحب الله ورسوله طيب دي منزله وشهاده كبيره اه طيب في اكبر اه ايه هي الثانيه ويحبه الله ورسوله انا عايز اقول بس دول شهادتين لو الشهاده الاولى عظيمه وكبيره فانا مش عارف الثانيه ممكن نوصفها بايه يعني يحب الله ورسوله ماشي كبيرة على فكرة كبيرة قوي إنما التانية بقى إيه ويحبه الله ورسوله إن أنت ربنا بيحبك ربنا يحبك يا أخي يا رب ربنا يحبنا إن ربنا يحبنا يحبك دي حاجة كبيرة قوي حاجة عظيمة جدا طب ده ممكن آه ممكن إيه السكة مفتوحة يا عم امسك المصحف واقرأ كده إن الله يحب المحسنين عايز ربنا سبحانه وتعالى يحبك خليك محسن إن الله هو هو جل في علاه اللي قال إن الله يحب المحسنين خلاص واضحة الله عز وجل يقول إن الله يحب المتوكلين توكل عليه بالمناسبة ومن يتوكل على الله فهو حسبه يعني كده كده أنت هتبقى مبسوط ومرضي والموضوع بتاعك وحياتك هتمشي كويس وكمان ربنا هيحبك طب ما تتوكل عليه يعني ما تتوكل عليه توكل عليه عشان يحبك الله عز وجل يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لما تغلط وكلنا بنغلط توب طب غلطت تاني توب طب غلطت تالت توب طيب غلطت رابع توب طب وهفضل اتوب لغايه امتى؟ لغايه ما تموت، ابن القيم بيقول التوبه اول المنازل واوسط المنازل واخر المنازل، هتفضل طول عمرك تتوب وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون طريق الفلاح إن أنت تتوب الله عز وجل يقول إن الله يحب المتقين خليك من المتقين خليك من المتقين إن أنت يجدك الله عز وجل حيث أمرك ويفتقدك حيث نهاك إن أنت تعيش على هذه الهيئة أنت كده ماشي صح أنت كده ماشي على التقوى أنت كده ماشي في طريق المحبة ربنا يحبك بس أنت تاخد بالاسباب عشان خاطر كده لو انا عايز اقول دلوقتي ازاي تاخد الشهاده موضوع بكل بساطه بكل بساطه واحد ابحث عن اسباب المحبه طب ابحث عنها فين في الكتاب والسنه شوف اكتب بص بص جيب السيرش بتاع المصحف تمام في التليفون واكتب ان الله يحب والله يحب اقعد اقعد ابحث اقعد دور جيب كتاب بيتكلم عن الموضوع هو ربنا بيحب مين بيحب مين فلان اه طب انا هبقى كده كذا اه كده كذا آه. شوف ربنا بيحب ايه واعمله بيحب مين واتصف بهذه الصفات واقول لك حاجه في عشر حاجات بس مش هقولهم لك انت تروح تدور عليهم ما هو لازم يكون في واجب بقى شويه انت مش هتفضل قاعد بتتفرج بس في عشر اسباب للمحبه ابن القيم ذكرهم في مدارج السالكين روح دور عليهم روح دور عليهم واكتبهم وامشي عليهم هي دي الوصفه دور ربنا سبحانه وتعالى بيحب مين واعمل هذه الاشياء اتصف بهذه الصفات طيب ايه كمان ما تعديش دي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني ها يحببكم الله عايز ربنا سبحانه وتعالى يحبك اتبع النبي صلى الله عليه وسلم تقعدش بقى تقول ايه اصل دي سنه سنه سنه واتبعها عشان ربنا سبحانه وتعالى يحبك وبالمناسبه في سنه بتبقى واجب وفي سنه مستحبه يعني في سنه واجبه وفي سنه مستحبه انت لما تقول دي سنه ده معناه ان انت مش عارف درجات السنه انما اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم يخلي الله جل في علاه يحبك مش انت عايز ربنا سبحانه وتعالى يحبك يلا ابدا فواحد ابحث اتنين اتبع النبي صلى الله عليه وسلم طيب ثلاثة اعمل عرفت خلاص اشتغل عرفت فالزم فهمت الموضوع خلاص عرفت ان ده الباب افتح وادخل في ناس كتير بتتكلم بتتكلم تلاقي حد بيكلمك في التليفون انا عايز ابقى وانا نفسي اكون وانا اصلي عندي هدف واصل اقفل معايا المكالمه واشتغل وابقى كلمني بعد ما تخلص انت بتكلمني تطمني عليك انت بتتعلم عشان تعمل ولا عشان خاطر تعمل شوف بيحب المحسنين سلام يا عم ما مش كده مش مصمصه شفايف هي عايزه ايه بيحب المحسنين تبقى انت من المحسنين فعرفت اسباب المحبه واتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وده طبعا من اسباب المحبه هتعمل ايه تبدا في العمل لاستجلاب المحبة فهتبقى أنت محب لله عز وجل تحب الله عز وجل وتحب النبي صلى الله عليه وسلم ولما تشتغل وتجتهد يحبك الله عز وجل ويحبك النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب ما أحبه وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبه وحب كل من يعمل لإعلاء كلمته أسأل الله عز وجل أن يجعل قلوبنا عامرة بمحبته ومحبة كتابه ومحبة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا شد حيلك استعن بالله ولا تعجز جزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله
مش كلمة اتقالت عفوية في موقف وخلاص دي شهادة تقدير مقصودة لصاحب إخلاص اللي اتحدى وعدى وجاهد علشان يرضيه مرضيش إنه يعيش عادي كده زي الناس مشتعل وانا بسلك فرخة يبدأ قرب يبدأ قرب بس لا عايز يبين نفسه بيغلب
والجنة والله تستاهل شاكك مني اصبر والمشكلة تتعب